مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. آه، يتميز شهر يناير في اوله بجمله اعياد ورا بعضها عيد الميلاد ثم عيد الختان ثم عيد الغطاس وفي اواخر شهر يناير في يوم 22 طوبة عيد القديس الأنبا أنطونيوس بيبقى تقريبا يوم 31 أو 30 يناير و21 طوبة بيبقى عيد العذراء مريم يعني في جملة أعياد كل هذا يعني يعطينا فكره ان احنا نتكلم عن الاعياد ايه حكايه الاعياد دي في الحقيقه ان الاعياد وضع الهي في مبدئها لما تقروا في سفر اللاويين اصحاح 23 تلاقوا قائمة كبيرة بالأعياد التي وضعها الرب. أول عيد وضعه الرب كان يوم السبت، يوم الرب. يوم الرب وضع ضمن الأعياد التي يعمل له احتفالات مقدسة وربنا أرادها. ربنا يريد أن أولاده يفرحوا ويريد ان اولاده يستريحوا ولذلك وضع لهم الاعياد على شرط ان يكون فرح مقدس وراحه مقدسه فرح مقدس وراحه مقدسه لان الكتاب بيقول في فيليبي أربعة أربعة افرحوا بالرب كل حين وأقول أيضا افرحوا فالفرح مفروض يكون فرح روحاني كل عيد من الأعياد سواء من الأعياد السيدية أو الأعياد الخاصة بالقديسين أو الملائكة أو أي عيد كل عيد له دلالته وله روحانيته وله سببه يوم الرب أول عيد إيه سببه؟ ربنا قال إن إحنا نقدس يوم الرب وعمل من الأعمال لا نعمل فيه. يعني إيه عمل من الأعمال لا نعمل فيه؟ يعني الله الذي خلق الإنسان والذي أعطى الإنسان هذه الطبيعة يعرف تماما ان طبيعه الانسان تحتاج ليوم راحه في الاسبوع يعرف تماما ان طبيعه الانسان تحتاج الى يوم راحه في الاسبوع فاعطاك هذا اليوم لكي تستريح وكما قال السيد المسيح له المجد ان السبت وضع لاجل الانسان وليس الانسان لاجل السبت فانت ترهق نفسك باستمرار وبعدين جسدك يضيع وطبيعتك ما تحتملش ربنا يقول لك ليه ما انا قلت لك تستريح يوم في الاسبوع انت اللي مش عايز تريح نفسك ربنا يريد ان يبعدك عن الانهاك ولكن يعني كما قال لي احد الاطباء في لندن ان العمل اللي يعمله الانسان بفرح لا يتعب جسد لكن العمل اللي يعمله الانسان وهو متضايق يعني يتعبه جدا هات واحد يكلفك بعمل وتكون متضايق منه تلاقي كل دقيقه بتمر عليك كانها ضغط على اعصابك وعلى نفسيتك وعلى جسدك الى اخره بينما العمل اللي انت مبسوط منه يمر بسرعة بدون ما تنهك المهم ان اذا كان ربنا ادانا يوم السبت لكي نستريح فيه واستبدل بيوم الاحد اللي ربنا استريح فيه استريح فيه من خطيه الانسان ومن الموت الذي هو عقوبتها واعطانا نعمه القيامه اصبح يوم الحد هو في اللغه اليونانيه له معنى اجمل في العربي نقول يوم الأحد يعني الأحد يعني الأول نمرة واحد يعني في الأسبوع وفي الإنجليزي Sunday يعني يوم الشمس لكن في اللغة اليونانية Κυριακή Κυριακή يعني يوم الرب Κύριος يعني الرب في المنادى Κύριε لما نقول Κύριε ελέησον يعني يا رب ارحمنا فهو يوم الرب Κυριακή اليوم بتاع ربنا كلمة Κυριακή يعني بتاع ربنا عشان كده لما واحد يسموه كرياكوس كرياكوس يعني ترجمتها بتاع ربنا تمام زي كلمة ببنودة أو بافنوتي أو بافنوتيوس يعني بتاع ربنا باللغة القبطية المهم يكون يوم بتاع ربنا مش تقول يوم راحة يعني أحيص زي ما أنا عايز وألعب زي ما أنا عايز وألخبط زي ما أنا عايز لا ده بتاع ربنا راحتك تكون راحة مقدسة في آه عمل لا يتعارض مع وصايا الله إذا كأن الله جعل الراحة عيدا الراحة بتاع يوم الرب جعلها عيدا نعيد به يعني لما نقرا في لاويين اصحاح 23 عن هذه الاعياد نلاقيه بيقول الاتي بيقول هذه مواسم الرب المحافل المقدسه التي تنادون بها في اوقاته مواسم الرب التي فيها تنادون محافل مقدسة هذه هي مواسمي ستة أيام يعمل عمل وأما اليوم السابع ففيه سبت عطلة محفل مقدس عملا ما لا تعملوا إنه سبت للرب في جميع مساكنكم إذا هو يوم مقدس يوم مقدس بالإنجليزي يقول holy day يعني يوم مقدس لكن البعض بيسميها يوم عطلة وبيسميها weekend يعني نهاية الأسبوع لكن مفروض يكون يوم مقدس عيد تاني أعطاه الرب للناس هو عيد الفصح الفصح كان هو الذبيحة التي قدمت على الناس والرب قال عندما أرى الدم أعبر عنكم لأنه صار خلاص من الملاك المهلك وخلاص بالدم ورمز للمسيح لذلك في كورنثوس الأولى خمسة سبعة بيقول لأن فصحنا المسيح قد ذبح لأجلنا أعبر عنكم عشان كده الفصح بيسموه Passover pass over يعني يعبر عنه يعني عيد العبور عبور الموت عنهم او عبور الهلاك عنهم فهو عيد يمثل الخلاص الخلاص من الموت الخلاص من الهلاك الخلاص بدم المسيح فهل انت تعيد لهذا الخلاص احنا في الساعه السادسه بنقول صنعت خلاصا في وسط الارض كلها ايها المسيح الاله وبنقول في يوم الجمعه الكبيره اللي بنتذكر فيها صلب المسيح قوتي وتسبحتي هو الرب وقد صار لي خلاصا كويس ان احنا نعيد للخلاص فهل انت في حياتك بتعيد للخلاص من الخطيه للخلاص من الموت احنا طبعا بنعيد بدي في اسبوع الالام يوم الجمعه بنعيد هذا الامر ويوم الاحد اذا المهم في العيد هو الخلاص لاحظوا ملاحظه هامه جدا جايز ما البعض ما بياخدش باله منها احنا بنعيد يوم الجمعه الكبيره بهذا الخلاص رغم ان احنا صائمين تماما في صوم تام في الجمعه الكبيره وبنعيد يوم خميس العهد بسر الافخارستيه اللي هو سر التناول الذي يرمز لهذا الخلاص مع ان يوم الجمعه يوم الجمعه ويوم الخميس من اسبوع الالام اذا كانه ممكن ان يوجد عيد في يوم صوم ممكن أن يوجد عيد في يوم صوم عيد روحي زي خميس العهد وهو عيد سيدي وزي الجمعة الكبيرة كلها أعياد ولو إن في بعضها في صيام معروف طبعا إن الأعياد السيدية ما يكونش فيها صوم لكن خميس العهد هو عيد سيدي وفيه صوم لأن المهم في الفرح هو فرح روحاني مش مجرد فرح بالاكل والشرب والمتعه لا الافراح اللي اعطاها لنا الرب افراح روحانيه والاعياد التي اعطاها لنا الرب هي اعياد روحانيه ولذلك في التناول اللي هو يمثل ايضا او كان الفصح يرمز له بنقول يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منه إذا عيد الخلاص هل أنت في يوم الفصح بتتذكر الخلاص هل أنت في يوم التناول بتعتبر يوم عيد تحتفل فيه بالخلاص ده نحن في القداس الإلهي بنقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهج فيه بنفرح وبنبتهج لأن يوم التناول هو يوم عيد يوم التناول هو يوم عيد نفرح ونبتهج فيه نبتهج فيه ليه؟ لأنه يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منه هل في كل يوم أنت بتتناول بتعتبر أنه يوم عيد تفرح وتبتهج فيه بطريقة روحانية وخصوصا أنك لما بتتناول بتسبق التناول بالتوبه أو تمهد للتناول بالتوبة والتوبة هي يوم فرح عيد في السماء بيقول يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب يعني يوم فرح أنت تفرح وتفرح السماء بتوبتك دي الأعياد الحقيقية اللي احنا مفروض ان احنا نفرح بيها ولذلك يوم الأحد هو يوم عيد هو يوم راحة هو يوم فرح هو يوم خلاص بالتناول هو يوم توبة يعني تصوروا كم من الأعياد والمناسبات اجتمعت في يوم واحد هو يوم الأحد احنا قلنا ان عيد الفصح اللي وضعه ربنا وذكر في خروج اصحاح 12 وايضا في لقا 23 بعديها على طول عيد الفطير يعني عيد الفطير كان اول ما يعملوا الفصح يقعدوا سبعه ايام لا يدخل الخمير الى بيوتهم والبيت الذي يوجد فيه خمير يقطع من اسرائيل من الشعب يعني كان الخمير يرمز الى الشر والفطير يرمز الى الخير والبر عشان كده في الآية اللي قلتها لكم بتاع كورنثوس الأولى خمسة سبعة بيقول لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا فلنعين لا بخميرة الخبز والشر بل بفطير الإخلاص والحق لأن الفطير يرمز إلى البر والخمير يرمز إلى الشر ونحن حينما نقدم القربان المقدس نقدمه من خبز مختمر المسيح بطبيعته يمثل الفطير ولكنه حمل كل الخمير الذي في العالم فهو ليس خاطئا لكنه حامل خطيه ولانه حمل خطيه العالم كله كما قيل هذا هو حمل الله الذي يحمل خطايا العالم كله لذلك بنضع الخمير الذي حمله حمله زي ما قال في أشعية 53 ستة كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثم جميعنا وضع عليه الخمير اللي موجود في العالم كله إذا عيد الفطير يعني عيد البر كل يوم بر يمر عليك كأنه من أعياد الفطير خدوا مثلا عيد تاني وضع ربنا موجود أيضا في لويين 23 عيد المظال المظال يعني الخيمة في العهد القديم كانوا يخرجوا يسكنوا في خيام في هذا العيد رمز لغربتنا على الارض لان الخيمه ترمز الى الغربه البدو اللي بيسكنوا في خيام كل يوم يشيل خيمته ويوديها في حته ليس له مستقر ليس له مكان اقامه اللي بيكون في بيت استقر وقعد في البيت مش شعر بالغربه لكن اللي بالغربه مثل أبينا إبراهيم كان عايش في الخيام كل يوم في قيمة في عدة فهو عيد يرمز إلى غربتنا عن العالم كل عيد كما قلت لكم له دلالة وله سبب غير أننا للأسف الشديد نذكر في العيد فرحه المادي الفطر بعد الصوم فرح بالطعام بالملابس فرح الأطفال باللعب بالبومب لكن الفرح الروحي الدلالة الروحية مش موجودة عندنا ولو وجدت عندنا كنا دخلنا إلى العمق في كل عيد وعرفنا الفرح الروحي وكيف يكون يعني في أعيادنا المسيحية بنحتفل مثلا بعيد الميلاد يعني إيه عيد الميلاد؟ يعني اليوم اللي انتهى فيه صوم الميلاد؟ لا طبعا عيد الميلاد بنعيد بميلاد المسيح الذي جاء ليفتقد هذا الشعب يفتقد شعبه جاء لكي يخلص ما قد هلك جاء كما قال سمعان الشيخ اطلق عبدك بالسلام لأن عيني قد أبصرت خلاصك أبصر موكب الخلاص الذي بدأ بالميلاد وانتهى بالصلب والقيامة في عيد الميلاد نفتكر كيف أن الرب نزل إلينا لما لم نستطع نحن أن نصعد إليه ونزل لكي يصالحنا زي ما بنقول في القداس الغريغوري صالحت السمائيين مع الأرضيين وجعلت الاثنين واحدا إذا عيد الميلاد هو عيد افتقاد الله لشعبه هو عيد بدء المصالحة بين الله والناس هو العيد الذي بارك الله فيه طبيعتنا زي ما بنقول برضه في القداس الغريغوري وباركت طبيعتي فيك بارك هذه الطبيعة وقدسها يبقى ما ناخدش من الميلاد نواحي ظاهرية فقط إنما لابد أن ندخل إلى عمقه وبعدين نسأل كل واحد فينا ما هي فاعلية هذه الأعياد المقدسة فيك هل أنت في عيد الميلاد بتشكر ربنا على افتقاده للبشرية هل أنت في عيد الميلاد بتشكر ربنا لأنه جاء لكي يصالحنا وجاء لكي يعلمنا التعليم السليم وجاء لكي يفتقد شعبه ولكي يبارك طبيعتنا فيه لازم ناخد روحانية العيد علشان نستفيد منه خدوا مثلا عيد الغطاس اللي هنعيده بعد شوية هل احنا في عيد الغطاس بناخذ درسا قويا عن التواضع ازاي ربنا يتقدم الى معموديه التوبه وهو غير محتاج الى التوبه لان ليست له خطيه ازاي ان احنا نفتكر التوبه في معموديه يوحنا الذي هيأ للرب شعبا مستعدا فهل نحن ايضا شعب مستعد هل نفتكر تواضع المسيح في انه ياخذ العماد من خادم من خدامه هو يوحنا لدرجة أن يوحنا قال له أنا المحتاج أني أعتمد منك هل نفتكر تواضع المسيح الذي قال ليوحنا اسمح الآن لكي نكمل كل بر هل نتعلم كلمة اسمح الآن يقولها السيد لعبد من عبيده هل نتعلم عبارة لكي نكمل كل بر؟ هل نتعلم الخضوع للناموس وللوصايا؟ يعجبني ويحيرني في قصة ميلاد المسيح إن قيل عن السيدة العذراء لما أتت لتقدم المسيح إلى الهيكل عبارة يعني تدل على تواضع العذراء ساعات الستات في جيلنا المرأة عموما في جيلنا يعني بتكبر عن مستوى العذراء يعني هقول لكم ازاي بيقول ايه في لوقا 2 22 ولما تمت ايام تطهيرها حسب شريعه موسى صعدوا به الى اورشليم ليقدموه للرب كما هو مكتوب في ناموس الرب ان كل ذكر فاتح رحم يدعى قدوس للرب ولكي يقدموا ذبيحه كما قيل في ناموس الرب انا يعني وقفت قصاد عباره لما تمت ايام تطهيرها وانا مذهول ومتحير متحير ايه ايه يقال على العذراء ايام تطهيرها ما هي كان ميلادها من المسيح ميلادها للمسيح ميلاد طاهر والروح القدس قدس مستودعها ولم تكن محتاجه الى التطهير والعذراء تقبل الكلام ده وهي عارفة تمام بنبوءة الملاك اللي قال لها جبرائيل الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك لذلك القدوس القدوس المولود منك يدعى ابن الله ما دام مولود منها قدوس بلا خطيه يبقى كان مستودعها طاهر تقبل كلمه ايام تطيرها يعني آه، خضوع للناموس فيه تواضع العذراء اللي بتقول نظر الى اتضاع امته مش والدته مش امه امته لكن تيجي عندنا الستات في ايامنا ايام تطيرها ليه؟ احنا جرالنا ايه؟ فين التطهير؟ هو احنا نجسين مش ولاده طبيعيه حكايه الدم ده مش دم طبيعي مش حاجه وتخش لنا في مناقشه ربنا ينجينا منها دول الستات بتوع ايامنا ما يزعلوش الستات الموجودين لكن يا ريت يتنازلوا ويتضعوا ويعملوا زي السيدة العذراء اللي قيل عنها لما تمت أيام تطهيرها جاءت تقدم الذبيحة ربنا يستر ما يجوش يتخانقوا معانا بعد الاجتماع ولا حاجة لذلك لما احنا بنيجي نحتفل بعيد العذراء لها أعياد كتيرة بنحتفل بتواضع العذراء بالتزام العذراء بالشريعة والناموس وطاعتها بوداعتها بطهرها بقداستها ولما نحتفل أيضا بالعذراء نحتفل بمركز المرأة في المسيحية يعني العذراء هي اللي جعلت للمرأة مركز في الأول يعني وغطت على أخطاء جدتها العزيزة حواء يعني آه، كل عيد ندخل في روحانيته لكي نحتفل به لما نحتفل بالقيامة مثلا نذكر في القيامة انها رمز الانتصار على الموت رمز للحياه التي لا تنتهي نفتكر فيها قول الرسول اين شوكتك يا موت اين غلبتك يا هاويه نتعلق بالحياه الاخرى نعيد للحياه في السماء يا ريت يكون عندنا الافكار الروحانيه التي بها ندخل الى عمق العيد والى روحانيته لما العيد تاخد العيد ياخد شكليه ما يبقاش هو المفيد المفيد هو روحانيه العيد لما نعيد بصعود المسيح مثلا نعيد بالارتفاع عن مستوى الماده ومستوى الارض نعيد بذكرى السماء نعيد بفرحة الجسد الممجد الذي يعطى لنا نعيد أيضا بمجيئه على السحاب وأخذنا إلى أورشليم السمائية لأن الملائكة قالوا لهم في الصعود كما رأيتموه هكذا صاعدا السماء هيجي بنفس الوقت يبقى احنا لازم ناخد المعنى الروحي اللي موجود في العيد ولا نجعل مفهومنا قاصرا على نفس اليوم وانما على معاني تمتد على طول حينما نعيد للشهداء مثلا لابد ان نفتكر قوة الإيمان الموجودة عند الشهداء القوة الإيمان اللي خلتهم يحتملوا الموت والعذاب آه، في يوم استشهادهم أو يحتملوا عذابات كثيرة سبقت الاستشهاد قوة إيمان عجيبة والتصاق بالرب وعدم اهتمام بالحياة الأرضية والتفكير في الحياة الأبدية هو ده اللي نفتكره في أعياد الشهداء نفتكر نهاية سيرتهم نفتكر إنهم استريحوا من هموم العالم الحاضر أنهوا جهادهم على الأرض نهاية طيبة ولذلك تكون أعياد القديسين بالنسبة لنا أعياد كلها أعياد مقدسة الأعياد يا إخوتي هي أيام فرح وأيام بركة وأيام مقدسة فرح وبركة وأيام مقدسة ليست فيها فقط راحة الجسد إنما فيها أيضا راحة الروح لذلك الناس في الأعياد بيفرحوا بأي عمل روحي يعملوه حقا هي أيام عطلة يعني ما بيشتغلوش فيها ولكنها عطلة عن العالميات لكي ننشغل بالرب لكنها ليست أيام فراغ مطلق عشان كده ربنا شرح لليهود كيف أنهم يمكن أن يفعلوا الخير في السبوت ولذلك الأعياد في العهد القديم كانت تقدم فيها ذبائح ومحرقات يعني ما كانش مجرد يوم عيد عادي تقدم فيه ذبائح ومحرقات وللآن في الأعياد بنقدم الذبائح والمحرقات نقصد بنقدم سر الإفخارستية الذبيحة غير الدموية والشعب يشترك في الذبيحة ويتناول ولما يشترك في الذبيحة ويتناول نتذكر قول صموئيل النبي حينما ذهب إلى بيت لحم وقال لأسرة بيت يسة يسة البيت لحم أبو داود قال لهم تقدسوا وتعالوا معي إلى الذبيحة تقدسوا وتعالوا معي إلى الذبيحة يبقى الأعياد تبقى أيام مقدسة بنتقدم فيها للذبيحة وأيام فرح ولما بنتقدس ونأتي للذبيحة بيكون فرح في السماء ولذلك في أيام الأعياد يشترك السمائيون والأرضيون في فرح واحد هو فرح يوم العيد أحب قبل أن أنتهي من المحاضرة أقول للسيدات في أول الاجتماع كان عدد بسيط موجود ودلوقتي عدد كبير خالص يا ريت العدد الكبير ده يأتي كله مبكرا يا ريت أنا عارف إنكم كمشانين من البرد في أيام الغطاس لكن إن شاء الله دفء الروحيات تدفيكم اتفضل